بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد فإني أحبكم في الله ما شاء الله لا قوه الا لازم كل مره تفتحوا نفسي كده كل ما اقول لكم اني احبكم في الله تحسوا ان الدنيا جميله ما تردي اه جزاك الله خيرا يا سيدي ما نتحرمش منكم الحمد لله وكفى الحمد لله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله إخواني في الله يعني سبحان الله أحد السلف ذات يوم كان يذكر الله سبحانه وتعالى جالس يذكر الله فجي واحد يسأله سؤال فقال له إني أذكر الله جيت تاني يسأله سؤال عايز يكمل ذكر فجيت تالت يسأله يقعد معاه فقام وهو يضرب كفا بكف ويقول كل الناس زاهدون فيك يا رب كل الناس زاهدون فيك يا رب الكلمة دي كلمة عميقة أوي يا جماعة الناس زاهدة في ربنا قوي يا اخواني يعني سبحان الله حصل موقف الاسبوع ده هزني جدا والله يا اخواني انا بقالي فتره مشغول طب يعني اوراد العباده ممكن تبقى في اوقات ايه طب لو الواحد اتشغل في الدعوه ايه الوقت اللي الواحد يحافظ على ورد عباده فيه طب ايه الوقت اللي ما ينفعش حد يعكر عليك صفو عبادتك فيه مثلا افكار والواحد قاعد يفكر فقعدت في المسجد من يومين كده فببص ساعه يعني بعد يعني اذان من اذانات الصلاه فببص لقيت المسجد معلق ورقه المواقيت بين الاذان والاقامه اول مره في حياتي اخد بالي من حاجه بهرتني يا اخواني لقيته كاتب ما بين اذان الفجر واقامته 30 دقيقه ما بين اذان الظهر واقامته 20 دقيقه ما بين اذان العصر واقامته 20 دقيقه ما بين اذان العشاء واقامتها 20 دقيقه ما بين اذان المغرب قلت فقعدت احسبهم كده قلت يا نهار ابيض ده من ساعه ونص لساعتين يا اخوانا المواقيت ما بين الاذان والاقامه ساعه ونص وساعتين قلت يا نهار ابيض انت قاعد تدور على اوراد عباده ولو بس استثمرنا الوقت اللي ما بين الاذان والاقامه هتحيي ساعتين من عمرك بيضيعوا في ايه يا رب خلص المكالمه دي واجي لك يا رب ربنا بينادى عليك في الاذان يا رب يعني بس ارد على الرساله دي واجي لك يا رب يا رب بس اخلص الحوار ده واجي لك يا رب اخلص الصفحه دي في المذكره واجي لك يا رب يا رب اخطف المصلحه دي واجي لك يا رب بالنتيجه ان الساعتين دول بيضيعوا بدات احسب كده ساعتين في اليوم يعني 60 ساعه في الشهر يعني في السنه 60 في 12 720 ساعة في السنة يعني في 10 سنين 7200 ساعة يعني 300 يوم يا جماعة يعني كل 10 سنين سنة من عمرك بتضيع في 3 دقايق وجاي يا رب كل عشر سنين يعني لو طبقت العبادة اللي احنا بإذن الله وحده هنقاتل النهاردة عشان نرسخ معنى العبادة دي جوه قلوبنا كلنا النهاردة هنتكلم عن عبادة غفل عنها عامة المسلمين يا اخواني العبادة دي ان ربنا سبحانه وتعالى احياها في حياتنا لا تتخيل تأثيرها في حياتك هيبقى شكله ايه العبادة دي اسمها التلبية الفورية عند سماع نداء الله واحنا بنتكلم في محتاج اصلي واحنا بنتكلم وبنكمل في الخشوع في الصلاة واحنا بنتكلم في المعاني اللي ممكن تقلب حياتنا لو صلينا صح لو صليت صح حياتك هتتغير لو صليت صح دعائك هيستجاب لو صليت صح هتؤمن في الدنيا والاخره لو صليت صح عطاء ربنا هينهمر عليك لو صليت صح نفسيتك هتبقى سعيدة الصلاة الصح هي الفرق انك تعيش انسان مكتئب ومتوتر وانك تعيش انسان فرحان بربنا الصلاة الصح هي الفرق ان انت عند الموت تموت وانت شاكك في دينك والعياذ بالله في فتنة الممات او انك تموت وانت بتقول من قلبك لا اله الا الله محمد رسول الله الصلاة الصح هي الفرق ما بين الفردوس الاعلى وما بين العذاب والعياذ بالله الصلاة الصلاة الصح هي الفارق ما بين انك تعيش الحياة في كنف الله ما بين عطاءات وكرامات الله او انك انت توكل الى نفسك الصلاة الصح دي كل حاجة في حياتك بتتغير لو جت في حياتك قلت سبحانك يا رب عبادة التلبية الفورية فور سماع النداء فور سماع الأذان يعني أول ما تسمع كلمة الله أكبر القلم اللي في إيدك يترمى اللي أنت بتتكلم معاه سلام عليكم خلصت الله أكبر من كل شيء ثم تهرع إلى الوضوء ثم تنطلق إلى المسجد لو احنا عملنا العبادة دي يا جماعة هنفوز بإيه لو ربنا أحيا في حياتنا عبادة التلبية الفورية فور سماع نداء الله أول حاجة سنة كل عشر سنين من عمرك ربنا يحييها يعني اربع سنين في اربعين سنة لو عشت لحد ما بقى عندك ستين سنة اربع سنين في اربعين سنة يعني ايه يا اخواني في الله اربع سنين لو انت خدتهم قراءة قرآن تختم فيهم كان ختمة اربع سنين لو انت خدتهم دعاء رفع ايدك بين الاذان والاقامة حيث الدعاء بين الاذان والاقامة لا يرد لانك لبيت نداءه فلبى نداءك تاخد فيهم كام دعوة مستجابة اربع سنين لو انت ذكرت الله فيهم اربع سنين لو انت صليت فيهم السنن القبلية يبقى انت خدت عبادات يوميا ساعتين صلاة ضافهم لميزانك او ساعة ونص صلاة عايز اقول ايه يا اخواني عايز اقول ان احنا مضيعين حاجات كتير قوي بسبب التقصير في عبادة التلبية الفورية فور سماع الاذان من ساعة ما الواحد يعني فكرت بالطريقة ديت وانا كل ما اسمع الاذان قالوا لي يا نهار ابيض هو انا لو انا اول اول ما سمعت الاذان جريت على الجامع انا هوفر ساعة ونص كل يوم لساعتين في حياتي مشفيين يا اخواني مشفيين ساعة ونص عبادة وذكر وصلاة ودعاء يبقى انسان مغبون اللي يضيع الصفقة ديت التلبية الفورية عند سماع الاذان لو انت عملتها هتنال حب الله التلبية الفورية بتجيب حب الله ليه لان ربنا بيقول وما تقرب عبدي الي بشيء ايه ها بشيء ايه احب الي احب الي مما افترضته علي يبقى طريق لحب الله التلبيه الفوريه سبب انك تبدا صح في علاقتك بربنا انتوا عارفين الملتزمين بيتوهوا انتوا عارفين الملتزمات بيتوهوا بعد الالتزام ليه انتوا عارفين الملتزمين بيتعثروا في خط السير ليه انتوا عارفين مفيش حد بيوصل بسرعه في حين ان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام خالد بن الوليد بعد اربع شهور من اسلامه كان قائد جيش عمرو بن العاص بعد اربع شهور من اسلامه كان قائد جيش انت بعد اربع شهور من التزام التزامك تقدر تعمل ايه تقدر تنصر الدين بايه انتوا عارفين هم كانوا بي بينطلقوا ليه لانهم كانوا بيدخلوا صح يا جماعه بيدخلوا صح الانسان اللي بيمشي صح هو الانسان اللي بيوصل بسرعه البدايه السليمه التلبيه الفوريه اول ما تسمع كلمه الله اكبر انت عارف ده لو حصل انت عند ربنا هتبقى ايه انت عارفه انت اول ما تسمع كلمه الله اكبر تقولي لبيك اللهم لبيك خلاص يا رب الدنيا ملهاش مكان في حياتي اول ما انت نديت لي النبي عليه الصلاه والسلام عبادة التلبية الفورية في حياة النبي سيدة عائشة بتقول كان إذا سمع الأذان خلاص سمع النداء كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه النبي عليه الصلاة والسلام ذهل عن الدنيا النبي شكله وشه اتغير ليه مولانا ده انت عارف انت لو طبقت العبادة ديت هيبقى مقامك عند ربنا ايه انت عارف لو عظمت نداء ربنا فوق كل حاجة انت موجود فيها عشان كده التلبية الفورية دي تربية ليه تربية لانك انت يوميا خمس مرات كل اذان بيبقى عندك ظروف الاذان ددن وانت بتتكلم في التليفون والاذان ددن وانت قاعد على المكتب تذاكر والاذان ددن وانت قاعد مع واحد صاحبك والاذان ددن وانت في مصلحة معينة فاول ما بتقطع حياتك لكل العوارض اول ما ربنا بيناديك يبقى معناها لما ربنا هيناديك في يوم من الايام للجهاد في سبيل الله هتقول لبيك وسعديك وتقطع كل حاجة في حياتك نعم التربية التلبية الفورية التلبية الفورية دي رسالة حب منك لربنا بتقولي لربنا في كل صلاة انت اغلى عندي من الدنيا واللي فيها يا رب انت اغلى عندي من اي حاجة في ايديا يا رب انما اللي سياسته في التعامل مع ربنا خمس دقايق وجاي لك يا رب اخلص اللي في ايدي واجي لك يا رب ده بيخسر قد ايه التلبية الفورية سبب انك تفوزي بخمس حجات كل يوم يا اللي ما انتش عارف تحج يا اللي ما انتش عارفه تجيبي تاشيره حج يا اللي معكش فلوس تحج بيها النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان الذي يصلي الفريضه في المسجد له اجر حاج محرم يعني اجر حجه يا ترى يا جماعه ده اجر لمين الحج بتقول لبيك وتروح فربنا وتحرم فربنا يديك ثواب الحجه هنا اول ما تسمع ان ده تقول لبيك تسيب الدنيا وتتوضى بدل الاحرام وتنطلق للمسجد انما تخيلوا يا جماعه يعني ممكن واحد جاي في الركعه الرابعه ياخد ثواب الحجه الله اعلم ولكن ممكن واحد جاي في الجماعة التانية ياخد ثواب الحجة ولا اللي حقق معنى الحج في الصلاة وقال لبيك اللهم لبيك اللي لبى فوريا غير ان في حاجة تانية خطيرة جدا في عبادة التلبية الفورية براءتان من صلى أربعين يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام إلا كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق يعني أنت متهم والاتهامات دي النفاق يودي في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله غير عذاب النار نفسه العذاب العام انت تكبيره الاحرام التلبية الفورية ربنا بينجيك منها من جهنم ربنا بيأمنك منها من جهنم بسبب التلبية الفورية قد ايه احنا مضيعين ثواب كبير قوي التلبية الفورية سبب لإجابة الدعاء هو ليه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد لأن دول الناس اللي أول ما سمعوا ربنا بينادي قالوا لبيك يا الله فكذلك لما رفعوا ايدهم ودعوا ربنا ربنا قال لهم لبيكم يا عبادي ما دام انت قلت لبيك يا ربي يقول لك لبيك يا عبدي عشان كده كده والله يا اخواني بركات الدعاء بين الاذان والاقامه هائله يعني ممكن تدعي بين الاذان والاقامه بشفاء مرض فيشفيك الله في نفس اليوم بركات الدعاء بين الاذان والاقامه بركات عظيمه ولكن لمن وفق لهذه العباده العظيمه عباده التلبيه الفوريه فور سماع نداء الله ولكن الدرس بتاع النهارده يا اخواني هنتكلم عن حاجه خطيره جدا ثمره خطيره جدا لعباده التلبيه الفوريه انك اول ما تسمع الاذان بيقول الله اكبر تقطع حياتك خد بالك خدي بالك لو انت عملت كده في بيتك ولو انت عملت كده في المسجد هتنال الخشوع في الصلاه لانك انت تجهزت للصلاه تجاوز حقيقي دخلت على الصلاه دخول سليم قفلت كبس المروحه بتاعت الدنيا جوه قلبك من بدري فلما جه ميعاد الاقامه كنت انت متهيئ قلبيا ولو صليت صح كل حاجه في حياتك هتبقى صح اذا صلحت صلح العمل كله لو صلاتك بقت سليمه كل عمل تاني في حياتك هيبقى هيبقى سليم ولكن من اعظم الخسائر اللي احنا بنخسرها بسبب عدم التلبيه الفوريه تخيلوا ايه تخيلوا الدرس بتاع النهارده يا اخواني في الله اسمه وليمة كل صلاة الدرس بتاع النهاردة يعني الواحد ما كانش عارف قيمته لحد ما مرة من المرات الواحد بدأ كده يتوكل على الله وبدأت أجمع لو الواحد لبى نداء ربنا فور سماع الأذان وانطلق الى المسجد هيفوز بايه وكانت المفاجأة المذهلة لما الواحد حط الورقة قدام عينه وبص في كمية الثوابات اللي انت هتفوز بيها لو انت اول ما سمعت نداء الله قطعت حياتك وانطلقت الى المسجد هتفوز بثواب شكله ايه ده الدرس بتاع النهارده يا جماعه ده ثمره من ثمار التلبيه الفوريه فور سماع نداء الله سبحانه وتعالى الدرس بتاع النهارده هو لو انت عملت كده بس عملتيه في بيتك بقى ولو انت عملت كده بس عملته في المسجد يا ترى ايه الثواب اللي انت هتاخده ركزوا معايا بقى مفيش حد يفكر في موبايل مفيش واحده تفكر في اي حاجه مفيش واحده تتكلم مع اللي جنبها يا اخواني يا اخواتنا مفيش حد يفكر في اي حاجه ركز معايا لان النهارده انا جاي لك ب 14 صفقه الله المستعان الله اعلم هنقدر نخلص منهم ايه ولكن مش هنقدر نتكلم في الموضوع ده تاني والله اعلم يعني المره الجايه في موضوع تاني مهم جدا باذن الله تبع محتاج اصلي تبع الخشوع في الصلاه النهارده لو ما خلصناش الموضوع ده هنبقى خسرنا خساره كبيره جدا يا جماعه وليمه كل صلاه تعالوا معايا كده نتخيل مع بعض واحد اول ما سمع الاذان او سمع ان خلاص الاذان لسه عليه دقيقه قام اتوضى واسبغ الوضوء بعد كده وهو رايح المسجد بدأ يردد الأذان خرج من بيته انطلق هي بقى قامت أسبغت الوضوء راحت على سجادة صلاتها صلت السنة قعدت تستنى خمس دقايق ولا حاجة في الذكر والدعاء والقرآن بعد كده قامت تصلي هو انطلق للمسجد دخل المسجد ما بين الأذان والإقامة كان موجود في المسجد صلى السنة القبلية دعا ما بين الأذان والإقامة ردد الأذان وقال الدعاء اللي بعد الأذان وقف في الصف الأول أدرك تكبيرة الإحرام صلى بحق الصلاة في الخشوع والركوع قال أذكار بعد الصلاة صلى السنة البعدية رجع بيته هذا الإنسان خدوا بالكم اللي مش أول ما هيسمع الأذان هيقطع حياته الكلام ده ملوش دعوة بيه اللي مش اللي, اللي بيتاخر دقيقتين بعد الاذان بيروح في الركعه الثانيه والثالثه هم دول بقى بتوع الركعه الثانيه والثالثه خلاص كل الليله دي راحت عليه خلاص ده لحق الموضوع في الاخر انما اللي عايز يفوز بالثواب ده لابد من عباده التلبيه الفوريه اللي عايز يؤدي الثواب ده اهو لابد من عباده التلبيه الفوريه طيب ركزوا معايا بقى اول ما سمعنا الاذان او الاذان لسه عليه دقيقه قمنا اتوضينا الثواب ايه حد يقدر يقول لي ثواب الوضوء ها يلا رجاله شغل دماغك معايا كل واحدة من كل واحد منكم وكل واحدة منكم يفكر معايا ثواب الوضوء ايه هتعرف ثواب الوضوء على حوض النبي عليه الصلاة والسلام هتعرفي ثواب الوضوء على باب الجنة هتعرف ثواب الوضوء على الميزان في كفة الحسنات وكفة السيئات هتعرف ثواب الوضوء في الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك في قيام الليل فاذا قام من نومه فذكر الله ان حلت عقده الشيطان عقد ثلاث عقد عامل لك سحر عشان ما تقومش تصلي قيام ليل فاول ما تقوم تذكر الله ان حلت عقده فاذا توضا ايه ها انحلت عقدة يعني اذا الوضوء من اسباب فك السحر يا اللي خايفة انك تكوني مسحورة يا اللي عندك قلق احسن يكون حد ساحر لك ولا حد حاسدك الوضوء من اسباب فك السحر طيب وايه كمان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انك انت لما بتتمضمض الذنوب بتخرج من بقك وما ادراك ما ذنوب لسانك تستنثر الذنوب تخرج من انفك بتغسل ايدك الذنوب تخرج من تحت اظفارك تغسلي رجليك الذنوب تخرج من تحت اظفارك شوف انت مشيت كم مره حرام شوف انت اختبتي كم مره واحده شوف انت بصيت بعينيك كم نظره حرام شوف انت سمعت بودانك كم حاجه حرام الوضوء استشعري انك قاعده تنضفي تنضفي تتطهري بالطاهر ظاهر على اخر الوضوء اللي بيقع منك ده مش ميه اللي بيقع منك ده ذنوب عشان كده لو انت مش عايز تنشف خلي الذنوب تقع على قد ما تقدر يبقى الوضوء اسباب من اسباب مغفره الذنوب يبقى اذا على الميزان مش هتلاقي ذنوبك طالما الوضوء بيخلصها لك اول باول طب على باب الجنه اللي يتوضا ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله ها يلا وحده لا شريك له واشهد ان ايه محمدا ايه عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يحصل له ايه ايه فتحت له ابواب الجنة الثمانية الله اكبر تيجي يوم القيامة تلاقي ابواب الجنة الثمانية مفتوحة قدامك ليه يا رب بسبب الوضوء والذكر اللي بعد الوضوء هتعرف قيمة الوضوء على باب الجنة هتعرفي قيمة الوضوء على حوض النبي عليه الصلاة والسلام حد عارف يا اخواني العلامه اللي النبي عليه الصلاه والسلام بيعرفنا بيها يوم القيامه بيعرفنا بايه يوم القيامه يعرف منين ان انت مسلم ان انت من اتباعه ايه يعرفنا بايه علامة الوضوء غرا محجلين يعني دي كلمة السر اللي بينك وبين النبي يوم القيامة دي كلمة السر اللي انت بتدخلي على حوض النبي بسببها يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء يبقى حوض النبي مرتبط بعبادة الوضوء يبقى وانت بتتوضأ افتكر كل ما تيجي تتوضى افتكري وانت بتتوضى بالذات في ايام الساعه ديت ان دي كلمه السر على حوض النبي عليه الصلاه والسلام يعني ايه يا اخواني الحوض ده ده مكان الامن الوحيد يوم الفزع الاكبر والدنيا كلها مقلوبه مكان الع... الري الوحيد يوم العطش الاكبر ومفيش في ارض المحشر كلها كوبايه ميه مكان ال ال الامن الوحيد يوم الفزع الاكبر والري الوحيد يوم العطش الاكبر يا اخوانا ده مكان الظل الوحيد يوم الحر الاكبر اذا شربت من يد النبي عليه الصلاه والسلام لا تحزن بعدها ابدا لا يسود وجهك بعدها ابدا يعني انا عايزك تتخيل ابو مسلم الخولاني رحمه الله كان بيكربج رجليه في قيام الليل عشان يزحف بها على حوض النبي عليه الصلاه والسلام قدامك فرصه للنجاه على حوض النبي عليه الصلاه والسلام السلام وهي الوضوء طب لو انت اتوضيت وقمت مصلي ركعتين بقى راجل جدع ثوابك ايه حد يقول لي ها اتوضيت وصليت ركعتين ثوابك ايه ها الفردوس الاعلى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال لبلال اني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنه سمعت صوت رجليك الحديث ده بيأثر فيا قوي النبي عليه الصلاه والسلام عارف صوت رجلين بلال عارف صوت رجلين الشبشب بتاع بلال وهو جاي يهدي لصلاه الفجر النبي عليه الصلاه والسلام مرتبط قلبيا باصحابه لهذه الدرجه بيقول انا سمعت صوت رجليك في الجنه انت بتعمل ايه قال له انه كلما توضأ صلى ما شاء الله لو ان يصلي يبقى ده لو صليته بعد كده ايه اتوضيته بعد كده صليت طب لو اتوضيت وبعد كده قلت الدعاء اللي قلناه اشهد ان لا اله الا الله ها وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني اشوبا ها اللهم اجعلني من التوابين واجعلني ايه يلا رجاله واجعلني ايه دكتور احمد واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه طيب لو انت بقى اتوضيت في التلج اللي احنا فيه ده ايه تاخد ثواب ايه الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا محو تتمسح باستيكه من الصحيفه بتاعتك ويرفع الله به الدرجات يا اخوانا احنا لو قعدنا نتكلم عن الوضوء ان شاء الله عايزين درس كامل ده دي اول صفقه طب وبعد كده بدات تردد في الاذان بقى خمس عطاءات ربانيه ليكي لو رددت الاذان صح يعني ايه ردد الاذان صح اول حاجه ثواب اللي يردد الاذان ايه ثوابه ايه ها كلمه واحده بس ثواب اللي يردد الاذان ايه قول يا شيخ شيخ ايهاب الجنه ثواب اللي يردد الاذان الجنه طب لو دعيت بعد ما رددت الاذان يستجاب دعائك ولا لا يستجاب اجابه الدعاء طب لو صليت على النبي عليه الصلاه والسلام بعد الاذان دكتور ابراهيم ها صليت على النبي بعد الاذان يصلي الله عليك عشرة طب لو سالت للنبي عليه الصلاه والسلام الوسيله اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله وابعث اللهم مقاما ايه محمودا جميل جدا ثوابك ايه ها ها ثوابك ايه شيخ محمد حسن ثوابك ايه الشفاعه الشفاعه في الوضوء اكتر كلمه علقت في قلبك ايه في الثواب الحوض طب اكتر كلمه تعلق في قلبك فيها في ترديد الاذان ايه الشفاعه مش عارف يعني ايه شفاعه يعني واحد داخل جهنم وبعد ما دخل والعياذ بالله انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب واحد داخل النار ودخل ما بين ثلاث اوديه ما بين ثلاث جبال بيتعذب وسطهم جبال من النار بيتعذب وسطهم انها ترمي بشرر كالقصر والنار قاعده تديله قذائف من ورا الجبال ده ايه تسقط عليه وفجاه يلاقي واحد داخل ما بين جبلين يقول له انت مين انت مالك جاي تعذبني لا طب انت نوع عذاب جديد لا امال انت مين يقول انا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام جاي ليه جاي اشفع لك عند ربنا ربنا شفعني فيك ان انا اخرجك من النار هي كلمه الشفاعه دي كلمه قليله يا جماعه كلمه الشفاعه دي كلمه مهوله يبقى الشفاعه طيب لو انت النقطه الخامسه العطاء الخامس بقى لاول ما المؤذن يقول اشهد ان لا اله الا الله ها تقول ايه ها تقول يا دكتور مصعب تقول ايه اشهد ان لا اله الا الله ها وحده لا شريك له ها واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يعني ما تقدم من ذنبه وما تاخر يعني نجا من النار يعني خلاص يعني ما حرم عليه النار ليه لان ما تقدم وما تاخر ما عادش فيه ذنوب عليه اصلا ده ده لا يبقى خمس جوائز مع ال مع ترديد الاذان صح حد يقدر يقول الخمسه هما ايه ايه رقم واحد شيخ احمد رقم واحد الجنه رقم اتنين اجابه الدعاء رقم ثلاثه الصلة بالله صلى الله عليه عشر رقم اربعة الشفاعة رقم خمسة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر النجاة من النار الصفقة الثالثة وانت بتردد الاذان بقى رايح للجامع ثواب انك رايح له بيته ثواب انك رايح تصلي له في بيته ثواب انك قصده في بيته ثواب المشي للجامع يا جماعه شوفوا ربنا عاملك في الحدث الخطير ده قد ايه ربنا عاملك بالخطوه كل خطوه في طريقك للجامع بايه ها احداها ترفع درجه والاخرى تحط خطيئه عارف يعني ايه ترفع ده كل خطوه يعني ايه يعني الرجاله اللي مسافرين العمره ان شاء الله لو الفندق في مكه على بعد كيلو ونص من الحرم يفرحوا ولا يزعلوا يفرحوا ولا يزعلوا يزعلوا يفرحوا ولا يزعلوا لا يزعلوا ليه لان يا ريت كانت 2 كيلو ما هو الخطوه هناك ب ألف خطوه من هنا ده انت ثواب المشي ما تخافوش يا جماعه مش على بعد 2 كيلو ولا حاجه ده انت ثواب المشي للجامع بيحسب ليك صلاه من اول ما قفلت باب الشقه ونزلت رحت الجامع تخيل ربنا عاملك ازاي انت في صلاه انت رايح الجامع بدا عداد الصلاه يشتغل من وانت رايح الجامع وكل خطوه ترفع درجه عارف يعني ايه ترفع درجه يعني في الدنيا واحد ساكن في توريل وبقى في المشايه واحد ساكن في المشايه وسكن في ارض الجولف في الدنيا واحد ساكن في شقه وبقى ساكن في فيلا واحد ساكن في فيلا وبقى قصر عارف يعني ايه ترفع درجه يعني واحد راكب 128 وبقت مرسيدس او بقت لانسر انت عارف يعني ايه ترفع درجه الدرجه في الجنه يا اخواني حاجه تتوه يا جماعه الفرق ما بين الدرجه والدرجه في الجنه زي الفرق ما بين السماء والارض كده طيب ربنا عاملك بالخطوه ربنا حاسبك ازاي تاني في الصلاه بالمشوار كلما غدا او راح اعد الله له ايه عبد الله لو ايه ها قول ما تضحكش عبد الله لو ايه ها انا شايف واحد بيقول كلام كتير هي كلمه ثلاث حروف عبد الله لو ايه نزلا يعني ايه نزلا وليمه غداوه عزومه هو انت لو جيت لبيتي هاكلك ولا مش هاكلك مش هاكلك طبعا انما انما لا هاكلك ان شاء الله لو في اكل هاكلك باذن الله سبحانه وتعالى يبقى انت لو رايح بيت واحد كريم هياكلك طب انت في الدنيا ربنا مش هياكلك في وانت داخل بيته لان ايه هذه الثوابات الماديه المباشره في الاخره فبكل مشوار ليك وليمه عند ربنا ليك عزومه في الجنه عند ربنا سبحانه وتعالى اعد الله له نزلا كلما غدا او راح يعني كل صلاه عزومتين يعني يوميا ليك 10 عزومات عند ربنا عشر ولايم خاصة على اسمك انت على شرفك انت في الجنة يعني عشر عزومات يوصل كروت دعاية كده لفلان وفلان وفلان الجنة على شرف فلان عشان كان بيصلي جماعة انت متخيل طب عد الله له نزلا يعني عد الله له ايه وليمة انت متخيل ولايم الجنة دي شكلها ايه ها اول وليمة في الجنة بناكلها قول يا شيخ شيخ هاني اول وليمة في الجنة ايه ها اول وليمه في الجنه باشمهندس احمد اسامه اول وليمه في الجنه ايه ها يلا في ثانيه عايزين اجابه فوريه احنا ما, ما بحريات يا جماعه فواكه بحر sea food زياده كبد الحوت بحريات اسماك اه ده اول وليمه في الجنه طب الوليمه الثانيه في الجنه ايه ها يلا دكتور ثروت ثاني وليمه في الجنه ايه على طول ده احنا عايزين اجابه فوريه يلا دكتوره يلا اخواني يلا عم الشيخ تاني وليمه في الجنه نسيتوني تاني وليمه في الجنه ايه مشويات الله سبحان الله العظيم يا اخي ثم ينحر لهم ثور الجنه الذي ياكل من اطرافها خد بالك العجول اللي بناكلها في الدنيا دي واكله علف مليان قرف لو شفته ترجع تخيل بقى الثور شارب من ميه الجنه وواكل من انهار ده طعم اللحمه بتاعته يبقى شكلها ايه حاجه كنا مره في شركه سياحه فيعني يعني تعرفين في موسم الحج بيطلبوا دروس ايه خاصه كده من الدعاة في مخيمات فجه مخيم بقى من الناس اللي هي بتحج 120000 جنيه والكلام ده فروحت اديهم درس فلقيتهم جايبين لهم اشهر كبابجي في مصر بالعده بتاعته بالسياخ بتاعته هو والمحل بتاعه نقلوه لهم في منى تخيل وبيحجوا يعني حج 17 نجمه بقى من سبع نجوم فانت متخيل مشويات طيب بعد كده ايه الاكل اللي بعد كده في الجنه اذا اشتهى الطير سقط امامه مشويه دخلت قبل كده مطعم فخم تلاقي السمك بيجري في في الاحواض يقول لك تاكل ايه هصطاد لك السمك اللي انت عايز تاكله وتحب تاكله باي طريقه انت متخيلين يا اخواني المتعه يبقى ده الفخفخينه بتاعت الجنه دي ولائم الجنه دي بتاعت صلاه ايه بتاعت المشي للايه مشي للجوامع غير في حاجتين كمان في المشي للجوامع ها مشي للمشائين في الظلمات بيه النور التام يوم القيامة النور التام دي كلمة مبهرة مبهرة ساعات الواحد بيبقى قاعد متضايق وزعلان فيوم حد مثلا ايه مولع كشاف قوي تلاقي نفسك ايه النور يا جماعة ده من اسباب انشراح الصدر اصلا بالنور التام يوم القيامة يعني ما عندوش اي مشكلة مع ظلمات القيامة يوم الظلمات العظمى طيب والحاجة التانية ان الارض اللي مشيت عليها تشهد ليك عند ربنا سبحانه وتعالى والشهادة عند الله دي شيء خطير جدا يا اخواني ان الارض تشهد لك عند ربنا يا بختك شهادة الأرض عند ربنا حدث خطير في أنهي مرحلة من مراحل الآخرة ها إيه المرحلة اللي في الآخرة اللي شهادة الأرض ليك تشهد لك ها صلاح يلا يا شيخ صلاح يلا رجاله اصول دين ايه الحدث الخطير ما, ما انتش هتقول يلا كلكم خايفين ان انا اقول اسمكم ليه يلا يا شيخ محمود يلا رجاله طلخه صراط يا راجل يا راجل هات 10 جنيه الج... الشهاء يا اخوانا الشهداء شهاده الشهود في انهي مرحله انتوا هتشككوني في نفسي قول يا شيخ وليد زلزله انتوا الاثنين هاتوا 50 جنيه انتوا الاثنين اغنياء هات 50 جنيه العرض على الله يا اخوانا العرض على الله يا جماعه هي اللي بيستدعى فيها الشهود اللي بيشهدوا ليك او عليك في العرض على الله هي التي يستدعى فيها من يشهد لك او عليك يبقى اذا ديت الايه الذهاب الى المسجد طيب الموضوع كبير جدا انا يعني لو وقفت قدام كل صفقه مش هنخلص طب المرحله اللي بعدها الثواب ايه يلا اللي مركز معايا رحت المسجد عملت ايه دخلت المسجد ها مكثت ما بين الاذان والاقامه ايه فضائل المكث بين الاذان والاقامه في المسجد رقم واحد الكلام بقى اللي ما يتنساش الكلام اللي ما ينفعش حد ينساه الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد يعني شيك على بياض خمس شيكات على بياض بادراك الوقت اللي بين الاذان والاقامه بالله عليك يا اخي ما انتش حاسس انك مضيع عمرك بالله عليك ما انتش حاسه ان عمرك ضايع يا جماعه والله اللي انا بقوله ده ما هواش جزء من الثوابات اللي الشرع اتكلم عنها في الحاجات دي يا جماعه ده انا منقي حاجه حاجتين كده من كل حاجه طياري ده احنا مش عارفين نقف مع حاجه ثواب الاذان الدعاء لا يرد خمس شيكات على بياض طب وفي حاجه تانية كمان غير انك انت بتدعي الملائكه بتدعي لك تقول اللهم اغفر له اللهم ايه اللهم ارحمه وفي حاجة ثالثه انت في صلاة ما انتظرت الصلاة يعني عدات صلاة الفريضة بدأ من اول ما دخلت الايه الجامع امال من اول ما خرجت من بيتك مش عدات الصلاة بدأ ولا ايه عدات الصلاة بدأ طب ايه الفرق بين الصلاة اللي بتتحسب لك من اول خروجك من بيتك والصلاة اللي بتتحسب لك من اول دخولك المسجد يلا يا اخواني ها لا ان الصلاة اللي عددها بدأ من اول خروجك من بيتك صلاة النافلة صلاة نافلة انما من اول دخولك المسجد دخلت في الفريضة بقى دخلت في الفرض بقى باذن الله سبحانه وتعالى يعني يعني بكرم ربنا ان شاء الله دخلت انك في صلاه طيب جميل جدا طيب سقمت قايم مصلي السنه القبليه ايه ثواب السنه القبليه بقى ايه ايه ايه ثواب السنه القبليه ها السنه القبليه بتاعت الظهر كام ركعه اربع ركعات بتحيات في النص ولا من غير تحيات في النص سواء كده او كده طيب جميل جدا الاربع ركعات ثوابهم ايه حرم الله جسدك على النار وايه كمان الا فتحت لها ابواب السماء طب والركعتين اللي قبل الفجر سنه قبليه ثوابهم ايه يا شيخ خير من الدنيا وما فيها جميل جدا الرجاله اللي قاعدين ورا دول ها آه هندسه قرب كده يا شيخ محمد قرب كده ها آه مش عايزين ايه ما انتوا شتوه عليها هنركز على ورا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه باذن الله يا اخوان واللي قدام ما يطمنوش برضه يعني قذائف ممكن تيجي في اي اتجاه يعني فانتوا ايه ركزوا معايا يبقى السنه القبليه طب اللي يعرف يصلي 12 ركعه سنه في اليوم شيخ حسام له ثواب ايه بيت في الجنه بيت في الجنه عارفين وصف بيوت الجنه يا جماعه عارفين وصف بيوت الجنه انواع المساكن في الجنه اللي يعرف يقولهم لي هديله كوبايه الانسولين انواع المساكن في الجنه كم نوع كم اربعه النوع الاولاني ها يوسف النوع الاولاني القصور النوع الثاني البيوت النوع الثالث الغرف النوع الرابع الخيام ايه الفرق ما بينهم وما بين بعض الغرف مكانها في عموم الجنة ولا فين دكتور موفق في الفردوس الاعلى طيب القصور بتاعه الجنة انواعها ايه في قصور معلقة زي قصور الفردوس الاعلى في قصور من ذهب زي قصر سيدنا عمر في قصور مرصعة بالجواهر زي قصر السيدة خديجة يبقى تخيل بقى ان ليك بيت في الجنة بال 12 ركعة البيت ده شكله ايه الله اعلم يا جماعة الله اعلم الموضوع كبير جدا الموضوع في غايه الخطوره انتوا عارفين الغرف دي وصفها ايه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ثم يصعد اهل الغرف الى غرفهم من دره بيضاء او ياقوته حمراء او زبرجده خضراء كلمة تهبل يا اخوانا يعني انت متخيل ان الغرفة مكونة من حجر كريم واحد والوان الغرف مختلفة تخيل انت داخل مدينة القصر ده من زبرجدة القصر ده من ياقوتة القصر ده من لؤلؤة القصر ده من كهرمانة القصر ده انت متخيل المنظر شكله ايه القصر ده من مرجان القصر ده من ياقوتة القصر ده انت متخيل المنظر شكله ايه فيها منها غرفها وابوابها منحوت جواها متدلية فيها ثمارها مضطردة فيها انهارها فيها ازواجها وخدمها ده ده منظر من مناظر مسكن واحد من مساكن الجنة طيب جميل جدا يبقى دي السنة القبلية بنفوز بيها بنعيم المساكن في الجنة طب النوافل بتأدي اخطر دين عليك في حياتك ايه اخطر دين عليك في حياتك يا شيخ محمد اخطر دين عليك في حياتك ها دكتور محمد ايه اخطر دين عليك في حياتك ما ضاع منك من صلاة الفريضة وما نقص من خشوعك في صلاة الفريضة اللي بيعوضوا النوافل اللي بيعوضوا النوافل يبقى اذا يا اخواني في الله صلاة النافلة غير ان النبي قال ان اللي يتوضى ويصلي ما شاء الله لا ان يصلي زي سيدنا بلال يبقى فين فردوس اعلى ها مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه طب النبي قال اللي يتوضى ويصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء ثوابه ايه غفر الله ما تقدم من ذنبه في حديث تاني ايه وجبت له الجنه وجبت له الجنه يبقى انت لو اتوضيت وصليت السنه القبليه يبقى انت خدت الثواب ده ولا لا شوف بقى تخيل بقى انت خدت غير ثواب عمره النبي عليه الصلاه والسلام قال ان من توضا في بيته ثم ذهب الى المسجد ليصلي نافله فله اجر ايه عمره يبقى السنه القبليه في الخمس فروض تاخد فيهم ثواب ايه خمس عمرات خمس عمرات يوميا غير اللي احنا لسه هنقوله في صلوات الجماعه طيب بعد ما صلينا السنه القبليه هيحصل ايه ايه ودعينا ربنا بالاذان والاقامه هيحصل ايه اسلام بعد كده هيحصل ايه ها يلا دكتور محمد هيحصل ايه قال لها اقيموا الصلاه يبقى تدرك ايه تكبيره الاحرام والصف الاول الله اكبر تعالى لي بقى تكبيره الاحرام ثوابها ايه ايه قول يا شيخ محمد تكبيره الاحرام براءه من من ايه ما تنطق براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق انت عارف يعني ايه براءه من النار انت عارف تكبيره الاحرام حكم لك بالبراءه ده اللي بيبقى واخد خمس سنين حكم وبيستأنف والقاضي بينطق الحكم قلبه بيقف قلبه بيبقى هيقف ليه لانه هو خايف احسن يتسجن خمس سنين ويجدده ويثبت عليه الحكم طب تخيلوا واحد سلسلة من رقبته متعلقة بالنار وحكم له بالبراءة من النار تفرق كتير قوي يا جماعة النهاردة الفجر آه فجر الجمعة الامام كان بيقرأ في سورة الانسان في الركعة الثانية فبيقرأ في قول الله انا اعتدنا للكافرين ها سلاسلة واغلالا وسعيرا حاجة مرعبة سلاسل والعياذ بالله زي البهايم يتساقوا منها واغلال ده سلسلة واحدة ذرعها سبعون ذراعا تدخل من فمه تخرج من دبره يعني يبقى والعياذ بالله متعلق فيها بتطوف بيه في جهنم والعياذ بالله واغلالا يتأيد جسمه كله يتكلبش بكلبشات جهنم وسعيرة يترمى في جهنم وهي بتستعر الآية اللي بعدها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا قلت هنا ده تفرق كتير قوي يا جماعه ده الفرق بين الجنه والنار ده فرق كبير قوي يا جماعه غير ان البراءه من النار البراءه من النفاق النفاق ده في الدرك الاسفل من النار يعني بياكلوا من الزقوم انها شجره تخرج في اصل الجحيم غير عذاب الرعب طلعوها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لإله الجحيم والعياذ بالله انت متخيل عذاب النفاق ده عذاب شكله ايه عذاب الناس اللي في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله متخيل شكله ايه يبقى ده تكبيره الاحرام يا اللي مفرطين في تكبيره الاحرام يا اللي مستهينين بتكبيره الاحرام يا اللي مش عارفين قيمه عمركم اللي قاعد يضيع منكم مع تكبيره الاحرام جيت احسب مع نفسي كده قلت ياه الواحد فات من عمره كتير قوي يا خساره يا ندمي يا ندمي بس المره دي يا ندمي بجد مش يا ندمي كده يا ندمي على عشرين سنه من يوم ما التزمت لو كنت قمت كل ليلة فيهم لو كنت صمت كل اثنين وخميس فيهم يا ندمي وبعد كده فقت مع نفسي كده قلت ايه اللي انت بتعمله ده يا عم طب ما انت يمكن لسالك في عمرك بقية طب ما تستقيم في الباقي بدل ما تقعد تعيط على اللي فات بدل ما تقعد تقول يا ندمي وانت لازلت في المهلة وانت لازلت في الفرصة يا اخوانا الاعمار غالية يا اخوانا اللي انا بقوله ده النهاردة ثواب ايه كل اللي انا قاعد اقول فيه ده ثواب ايه ها فريضة واحدة صليتها صح ده كل ده ثواب فريضة واحدة صليتها صح فريضة امال لو استمرت طول عمرك على هذا الثواب تاخد ايه تبقى انت عند ربنا ايه يا اخوانا بقول لكم محتاج اصلي محتاج انتوا عارفين حسنة واحدة من الحسنات دي لو ربنا قبلها منك يعمل لك بيها ايه حسنة واحدة يدخلك بيها الجنة حسنة واحدة ينجيك بيها من النار اللي التنسيق بتاعهم وقف على حسنة يوم القيامة اللي هم مين مين مين يا شيخ احمد اهل الاعراف اهل الاعراف دول اللي جابوا 50% 50% حسنات و50% معاصي فالدنيا واقفه اهل الاعراف دول كلهم ال... يعني اللي دخلوا الجنه اللي جايبين 99% و85% و73% و62% و59% و54% و53% و52% وكل دول دخلوا الجنه النار بقى والعياذ بالله 49 و48 و47 كل ده النار والعياذ بالله يبقى الاهل الاعراف اللي جابوا ايه اللي جابوا 50% اهل الاعراف اللي واقفين في النص على حسنه حسنه واحده مش عارفين يدخلوا الجنه عليها تخيل احنا قاعدين نقول كميات حسنات منهمرة على الإنسان كميات حسنات ولكن من يعقل هذا الكلام طيب بعد ثواب تكبيرة الإحرام ثواب الصف الأول ثواب إنك تقف وفد المؤمنين اللي جاي يصلي ربنا في المسجد انت في الصف الاول ثواب الصف الاول ايه ها حد يقدر يقول لي باشمهندس مصطفى ثواب الصف الاول ايه الفضل العظيم ان الله وملائكته يصلون على الصفوف الاولى الصف الاول الله وملائكته بيصلوا عليه من الايات اللي بتبهر الواحد ان الله وملائكته يصلون على النبي لحد ما لقيت فيه عملين صالحين تاخد بهم نفس الثواب ايه هما ايه ان عمل الاول ايه صف الاول طبعا خلاص طب العمل الثاني ايه لا سحور العمل الثاني ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين السحور يبقى اذا العمل الصف الاول يبقى المقام العظيم في في الدنيا طيب والمقام العظيم في الاخره خلاص العشاء وجبت طب بصوا يا رجاله انا هعمل لكم مسابقه خلاص كل واحد فيكم كده يجمع معاه ثواب الصف الاول ايه على ما ان شاء الله باذن الله الاذان يدن خلاص توكلنا على الله هو انا اول مره اشوف الورقتين ماشي يلا توكلنا على الله الحمد لله خلاص آآ آآ يبقى كنا بنتكلم عن ايه على الصف الاول ما شاء الله ده الناس صاحيه ده انا يعني كويس ان الناس صاحيين معانا كنا بنتكلم عن ثواب الصف الاول قلنا ثواب الصف الاول ايه يا جماعه اول حاجه المقام الهائل ايه هو المقام الهائل إيه ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول الحاجه الثانيه المقام الهائل في الاخره ان على قدر قربك من الامام في الدنيا على قدر قربك من الله في الاخره طيب الحاجه الثالثه النبي استغفر ثلاث مرات للصف الاول يعني لو انت حافظت على الصف الاول في الخمس فروض تاخد كم استغفار من النبي يوميا 15 استغفار الحاجة الرابعة النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في الصف الاول ثم ها لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لا يستهموا يا اما الاستهام يعني يتحاربوا مع بعض يا اما الاستهام يعني يعملوا قرعه على الصف الاول من كتر اقتتال الناس على الصف الاول من كتر ان ما حدش قادر يسيب لحد قضيه الصف الاول يبقى ثواب الصف الاول بعد كده ثواب الجماعة أول حاجة في ثواب صلاة الجماعة يا نهار أبيض هو كل اللي فات ده لسه مش ثواب صلاة الجماعة ده ثواب صلاة الجماعة ده قصة تانية لوحده من ثواب صلاة الجماعة أن الأعمال أن الصلاة تضاعف 27 ضعف يعني في 27 نوع من أنواع العبودية في صلاة الجماعة تضاعف 27 ضعف الحاجة التانية أنك بتاخد ثواب خمس حجات خمس حجات كل فريضة بحجة والنوافل اللي صليتها قبلهم خمس عمرات طب لو صليت العشاء في جماعة عليك ثواب ايه نصف الليل قيام طب لو صليت الفجر في جماعة الليلة كلها قيام ده ده كل ده كمان طيب غير بقى اهم ثواب في صلاة الجماعة هو ايه ها وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه يبقى ده احب شيء الى الله واكتر حاجه تقربك من الله سبحانه وتعالى عارفين يعني ايه يا جماعه تقربك من الله قريته في سوره الوقاع قول الله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ربنا قال المقربون قبل الجنه يعني الجار قبل الدار لما اقول لك ده انا عندي ليك شقه جنب الشيخ محمد حسان معقوله بجد هي فين يبقى الجار شدك اكتر من المكان نفسه فربنا قال اولئك المقربون من الله قبل ما يقول في جنات النعيم لان هم قربهم الى الله واهم حاجه عندهم اهم من الجنه وان كانوا طمعانين في الجنه الا ان قربهم الى الله ده اهم حلم عندهم في حياتهم القرب من الله يا جماعه القرب من الله يعني انت تبقى من اهل الايه من اهل الايه من اهل الفردوس الاعلى من المقربين يعني ايه اهل الفردوس الاعلى هو في فرق بين الفردوس الاعلى وبين عموم اهل الجنه في فرق بين الاثنين ها حد يقدر يقول لي مزايا الفردوس الاعلى عن الجنه ايه الفرق بين الفردوس يعمل لي مقارنه كده ايه الفرق بين الفردوس الاعلى والجنه مين اللي فوق مين الفردوس الاعلى فوق في نبي من الانبياء في عموم الجنه ولا كل الانبياء في الفردوس كل في, في صديق من الصديقين في عموم الجنه ولا كل الصديقين في الفردوس في الفردوس في شهيد من الشهداء في عموم الجنه ولا كل الشهداء في الفردوس فردوس يعني انت لو دخلت عموم الجنه هتحزن قوي هو ربنا يذهب عن قلبك الحزن ولكن هتبقى خسرت كتير قوي لان كل الانبياء والصديقين والشهداء في الفردوس الاعلى عشان كده ربنا قال وحسن اولئك ايه رفيقه انت داخل مع اوائل البشريه في مكان واحد الفردوس الاعلى دي بيبصوا من بلكونتها على عموم اهل الجنه الفيو بتاعتها بيبصوا على عموم اهل الجنه وبيبصوا الفرق ما بين نعيم اهل الجنه ونعيمهم عشان يحمدوا ربنا على اللي هم فيه طب لو بصوا لفوق في الفردوس الاعلى يشوفوا ايه عرش الله وترى الملائكة حافين من حول العرش طيب لو الناس بقى اللي تحت في عموم الجنة بصوا لفوق يشوفوا ايه يشوفوا ايه الفردوس الاعلى منه تفجر انهار الجنه الشلالات نازله من عندهم كل انهار الجنه جايه من فوق طب ليه عشان ربنا يعرف اهل الجنه فضلهم عليهم ان الخير جاي لعموم اهل الجنه من عندهم زي ما كانوا دول في الدنيا اللي شغالين في الدعوه الى الله فكان الخير بيجي لعموم البشريه بسببهم قصور الفردوس الاعلى قصور معلقه لما النبي عليه الصلاه والسلام شاف سحابه فبيقول ما هذا قالوا له قصرك في الجنه يعني قصر س... قصر معلق بيمشي زي ما السحابه بتمشي متخيلين المنظر المهيب ده غير غرف الفردوس الاعلى يبقى اذا يا جماعه صلاه الجماعه بتؤهلك للفردوس الاعلى فكيف تفرط فيها ازاي تفرط فيها صليت الجماعه بعد ما صليت الجماعه تعمل ايه هات اذكار بعد الصلاه ايه الكرسي 200 حرف تبقى بكام حسنه 2000 حسنه في خمس فروض يبقى بكام حسنه عشر تلاف حسنة بآية الكرسي بس طيب لو قلت سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 وفي تمام الماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير يبقى 100 مرة فعشرة بكام بألف في خمس فروض بكام خمس تلاف اجمعهم على عشر تلاف بتوع آية الكرسي يبقى كام خمستاشر الف حسنة يوميا يوميا بسبب اذكار بعد الصلاة بس يبقى اللي بيفرط فيها طب هو ما ينفعش حاجة غير 33 مرة في حديث تاني عن النبي غير انك تقول سبحان الله 33 مرة في انك تقول كم مرة عشرة سبحان الله عشرة الحمد لله عشرة والله اكبر ايه عشر مرات ده للي مستعجل يبقى اذا يا اخوانا طوفان الحسنات ده ازاي تفرط فيه ازاي عداد الحسنات ده اتفرط فيه انا بتخيل كده لو انت تخيلت المنظر اللي بيحصل بعد ما بتخلص الصلاة ازاي يجي لك قلب انك انت تفرط في اذكار بعد الصلاة ملائكة قاعدة تدعي لك تقول اللهم اغفر لها اللهم ارحم لانك لسه في مصلاك وملائكة قاعدة تكتب الحسنات اللي هي ملائكة كتابة الحسنات وانت قاعد في ذكر الله في بيت الله سبحانه وتعالى منظر مهيب يا اخواني منظر مهيب حسنه واحده من دول توقفك من اهل الاعراف حسنه واحده من دول بس تخليك واقف مع اهل الاعراف لا انت عارف تدخل الجنه ولا انت عارف تنجو من النار حسنه واحده من دول تطب في كفه الميزان الكفه اليمين ما هو اهل الاعراف مصيبتهم ايه ان الميزان ما طبش لا يمين ولا شمال اهل الاعراف مصيبتهم ايه ان لا خدوا كتاب يمين ولا خدوا كتاب شمال كانوا تطمنهم اهل الاعراف مصيبتهم ايه ان ما تحدد لهمش اي وضع في يوم القيامه حسنه واحده كانت تطبب كفه الحسنات ازاي الميزان ده بحجم السماوات والارض الميزان ده كل الاعمال بتتجسد على يوم القيامه يعني ايه يعني البنت اللي بتحط مكياج وروج كل علبه مكياج تتحط فيه اللي بيشرب سجاير كل علبه دخان تتحط فيه اللي جاب عربيه من مال حرام تتحط فيه اللي اختبت واحده اكلت لحمها ميته يجي جسدها كان جسدها بالظبط متجسد ويتحط فيه اللي سرق حته ارض تيجي تتحط فيه الميزان ده اللي ودى شنط لأسر فقيرة تيجي تتحط فيه يعني الأعمال بتتجسد وبتتحط في الميزان وساعتها لو وقفت على حسنة آه يعني يا اخوانا في مرحلة مهولة اسمها مرحلة ما بعد الميزان قبل العرض على الله الناس بتجري تدور على حسنة اللي ما دخلش حوض النبي او اتطرد من حوض النبي بعد الميزان عليه الصلاة والسلام هيتجنن هيدخل يعرض على الله ازاي واحد اتطرد من حوض النبي وكف السيئات وطبت يعمل ايه فبيجري يدور على حسنة ويا للمفاجأة امه امه اللي كانت بتشيل اللقمه من بقها تحطها في بقه امه اللي طلعت عينيها طول عمرها عشانه يجي يقول لها حسنه تقول له نفسي نفسي ابنه اللي فنى عمره عشان يعمل له مستقبله يجي يقول له حسنه يقول له نفسي نفسي صاحبه انتيمه المجدعه كلها والرجوله كلها يجي يقول له حسنه يقول له نفسي نفسي صدمات يا اخوانا على الميزان انا بقول لك الوقت بعد كل صلاه في اليوم الواحد خمستاشر الف حسنة هتندم على حسنة حسنة في يوم يوم القيامة يبقى ديت اذكار ما بعد الصلاة طب جميل جدا ده كل ده بس بتصبر نفسك دقيقتين بعد الصلاة لسه في ايه سواء صلاها في المسجد او في بيتك سنة البعدية ثواب السنة البعدية ايه ايه اول حاجة اداء اكبر دين عليك في حياتك صح ولا لا اكبر دين عليك في حياتك انتوا آه، فاكرين ان احنا قلنا ان الفريضه في الجماعه بثواب خمس حجات افتكروا دي كويس يا جماعه افتكروا دي كويس يا اخوانا احنا الدرس ده اللي هيجمع ذهنه فيه يعني انا عايزك بعد ما تروح تاخد الورقه اللي هتتوزع عليك باذن الله وانت تاخد الورقه وتعلقها قدامك ويعني اخوانكم طبعا لكم اه ابيض واسود يعني ما عملوهاش اه الوان فانت ممكن تصورها وت... وتعلقها وش وضهر وتفضل نبراس ليك في حياتك وتعلم عند كلمة الشفاعة مع مرحلة ايه مع الاذان وتعلق وت... وتعلم على كلمة الحوض مع مرحلة ايه الوضوء وتعلم مع كلمة الفردوس الاعلى مع مرحلة ايه صلاة الجماعة وتعلم مع كلمة العرض على الله في مرحلة ايه المشي للمسجد هيشهد لك عند ربنا وتعلم عند كلمة النجاة من النار مع مرحلة ايه تكبيرة الاحرام تعلم ده انت الصلاة خلصت لك الدار الاخرة كلها خلصت لك الموضوع كله امال تارك الصلاة في قبره اول حاجة الصلاة بتهجم الصلاة بتتركه من عند رأسه فتهجم عليه ملائكة العذاب من عند رأسه غير الملك اللي بيسلغ رأسه بالصخرة عقوبا له على تأخير الصلاة او انه كان ينام عن الصلاة المكتوبة طيب السنة البعدية ثوابها اول حاجة اكبر دين عليك في حياتك الدين بتاع الفرائض نقص الفرائض تاني حاجة ولا يزال عبدي يتقرب الي بال ولا يزال عبدي يتقرب الي بال بالايه بالنوافل حتى احبه يبقى حب الله تاني حاجة 12 ركعة نفل في اليوم بايه بيت في الجنة يبقى افتكر ثواب النوافل النوافل تربية يبقى انت كده لحد دلوقتي احنا قلنا كام صفقة من ال 14 حد يعرف يقول لي قلنا كام صفقه من ال 14 قلنا كام صفقه 10 لسه اربع صفقات ايه هما صفقه الصلاه على بعضها اصلا تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها الصلاة يا إخواننا نفسها الصلاة معجزات الصلاة اللي احنا قلناها في اول درس اللي هو درس معجزة الركعتين في اول درس في سلسلة محتاج اصلي لما اتكلمنا عن الركعتين دول ممكن يعملوه في حياتك ايه ممكن يفرقوا في حياتك قد ايه ممكن يغيروا لا انسى والله يا اخواني يعني مرة كان عندنا امتحان وكان امتحان مادة جراحة العيون والرمد ويعني سبحان الله يعني الواحد ما يعني ايه جه الصبح الامتحان وحصل ظروف معينة كده الحمد لله يعني المهم الواحد كانت مذاكرته يعني ايه مش يعني مش زي ما كان عايز خالص فقمت اتوضيت وصليت ركعتين قبل ما انزل اللجنة بتاعة الشفوي وبكيت لله والله من الركعات الواحد بكى لله فيها لم ابكي وانا اسال الله سبحانه وتعالى ان هو فين بكيت ان يا رب اعذرني انا اعلم ان مرادك ان احنا نبقى ناجحين بس يا رب والله العظيم غصب عني انت تعلم يا رب ان غصب عني وبكيت في الركعتين وتوسلت الى الله يعني وسالت ربنا سبحانه وتعالى انا فاكر والله يا اخواني يعني يومها حصل حاجات الركعتين دول على رايي كده يعني اخويا وحبيبي دكتور محمد فرحات يقول انا اليومين اللي بصلي فيهم الركعتين الصبح قبل ما انزل بص ما تسالش عن اللي هيحصل فيهم ما تسالش عن اللي ربنا يفتح لك فيهم يا اخوانا الركعتين دول معجزه انك تمشي في حياتك بسياسه الركعتين فاكر يوميها حبسونا في لجنه كبيره كده كل الطلبه كان الامتحان ده ب 40 والماده كلها من 100 حبسونا في لجنه كده وبداوا ياخدونا عشرة عشرة للجنة تانية كبيرة قوي الدكاترة قاعدين فيها مذبحة يعني بص انا واحد حسنا ان احنا ايه عارفين اللي بياخدوا عشرة عشرة يذبحوهم خدونا كده مذبحة فاحنا عايزين نعرف بيتسال ايه جوه مفيش فايدة عايزين نعرف طب ايه اللي بيحصل جوه مفيش فايدة سبحان الله العظيم فيعني جه الدور عليا بقى من ضمن العشرة اللي جاء وقت الذبح فيعني دخلت فكان ليا واحد صاحبي السنه اللي قبلها اكبر مني بسنه سابقني بسنه فبيقول انا دخلت في الشفوي في جراحه العيون لفلان فبيقول لي فلان ده للاسف الشديد للاسف يعني ايه ترتيب حياته صعب جدا يعني وممكن يعني ايه يعني يعني بيشرب حاجات معينه يعني وضع صعب جدا يعني فاول ما شافه بلحيه فقام شاتم صاحبي قال له خساره قال له بدا يساله اسئله صعبه فصاحبي رد قال له خساره ان واحد بمستواك ده ويبقى مربي دقنه فقام صاحبي ردد عليه قال له الخساره يا دكتور ان يبقى واحد في موقعك ده وده الفكر بتاعه فطبعا الاثنين خبطوا في بعض وكانت ايه وكانت اصطدام انا داخل لقيت نفسي عند مين عند ذلك الرجل اللي هو ما بيطقش حد بقى ايه ملتزم فانا قعدت طبعا وعامل نفسي ايه عامل نفسي من بنها اخواننا البنهويه فين استاذ مصطفى فين مش معانا طب خلاص يا عم كنت بقى كنت بهزر معاه يبقى زمانه على النت دلوقتي معانا بقى فانا دخلت وعملت نفسي منين تاني من المنصوره يا عم عشان ما حدش يزعل فقال لي كرنيهك فقلت له نعم قال لي كرنيهك انا عمري ما شلت كرنيه في حياتي ولا بطاقه اي أيوة والله اول ما جبت البطاقه اول ما جبت السياره اول مره ربنا رزقني سياره كنت بسافر بيها لا معايا بطاقه ولا معايا رخصه سواقه ولا معايا رخصة عربية يعني لو اتقبض عليا هيعتقلوني مش بيشيلوك بالعربية كده فانا ما اعرفش ما, ما عنديش خلق اشيل الحاجات دي وانا ماشي فقلت له مش معايا قال لي طب روح بيتك بقى هات البطاقه هات الكارنيه بتاعك وتعالى قلت له طب ما تسال اي حد هات من شؤون الطلاب حد وقال لي بص روح بيتك هات لي كارنيهك وتعالى فيعني طبعا سبحان الله أنا يعني ايه يعني خرجت وانا يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم اي أيوة والله خرجت وانا متضايق يعني انا خايف جدا طبعا ممكن اروح البيت ارجع الاقي لجنه خلصت اصلا جريت وجبت الكارنيه بتاكسي بسرعه راجع داخل لقيت واحد نازل نازل من عند مين يا عم قال لي من عند الدكتور الفلاني الله اكبر قلت له سالك في قال لي سالني في كذا وكذا وكذا قلت له طب الحالات العمليه اللي عنده قال لي حاله كذا وكذا وكذا بس طلعت بقى قدام الدكتور طبعا انتوا عارفين اللي بعد كده يعني وبفضل ومنة الله جبت امتياز في جراحه العيون ويعني يعني طبعا انا مش بقول الكلام ده يا جماعه الكلام ده يعني الصح ان احنا نذاكر والصح ان احنا نجتهد انما انا عايز اقول لك ربنا بيعامل كل واحد على قد فهمه في الوقت ده يعني ربنا لا يحملك فوق فهمك في مرحلة ربنا بيعامل كل واحد على قد فهمه انما الواحد لما بيفتكر كل مرة صلى ركعتين لله حصل فيهم ايه كل مرة توجه الى الله بركعتين حصل فيهم ايه والله يا اخواني لو طبقت الكلام ده ولو انت طبقت الكلام ده والله هتألف كتب في معجزة الركعتين والله العظيم هتألفوا كتب في معجزة الركعتين من حياتكم انتم يعني ال... يا ابني الله سميع الدعاء يا اخواني الله سميع الدعاء يعني الواحد ساعات يفتكر اه يوم ما صلينا ركعتين لربنا في المكان الفلاني وسالنا كذا وربنا استجاب وفي المكان الفلاني وربنا استجاب ويوم كذا يوم مشكله كذا وربنا استجاب ويوم الركعتين اللي في المكان الفلاني وربنا استجاب يا اخوانا الله سميع الدعاء بس انت صلي صح من ايديه والله ما يمنعني الا الحرج ان انا اقول لكم قصص على قصص على قصص على قصص يعني مش مش من عندي مما رايته بعيني في اجابه الدعاء وهذا لا يتعلق بان في حد احسن من حد ده يتعلق بان في واحد رفع ايده وعيط لربنا وواحد يا عيني غلبان مش فاهم قيمه ان يقول الله اكبر ويرفع ايده ويعيط اوعى تخرج من الدنيا وانت ما انتش فاهم قيمه معجزه الركعتين وانت مش فاهم قيمه معجزه الركعتين قضيه خطيره قوي يا جماعه والله اللي ربنا هيبصره بدول يا افتكر الوقت كده اقول يا يوم ما الواحد مرض المرض الفلاني كان مخه فين يا اخي ما كان الواحد يصلي ويقول يا رب يوم المشكله الفلانيه يا جماعه وجه الحياه بالركعتين وجه الحياه بالدعاء اتجوزي بالدعاء تعرف تتجوز بركعتين تعرفي تخلفي بركعتين تعرف ربنا يفتح عليك في الرزق بركعتين والله ربنا اكرم الاكرمين وربنا ما بيدكش عشان انت حلو ربنا بيديك لانه هو الكريم امال اداك وانت في بطن امك ليه لما بيديك عشان طاعتك ده بيديك لانه الكريم لانه المعطي سبحانه وتعالى يا اخوانا اكسبوا من ربنا يا اخوانا استفيدوا من خزائن ربنا بالدعاء جوه الصلاه ما تضيعوش الفرصه دي على نفسكم النص ساعه اللي قبل الفجر ديت السجده فيها بالدنيا واللي فيها السجده فيها بملك الدنيا واللي فيها اسالوا الله واطلبوا من الله وادمنوا الركعتين ولا تعجزوا ما تعجزش ده انت ممكن اكبر مشكله في حياتك تتحل بركعتين في ركعتين الله اعلم بعد قد ايه كل واحد عم السكه بتاعته بتسلك بقى انما عارف بيقول لك مجرب ونجح مجرب ونجح من كل من اقبل على الله بهذا الامر طيب وبعد كده الصفقه اللي بعد كده صفحه صفقه الركوع والسجود طبعا بقى انك لا تسجد لله سجده الا رفعك بها ايه درجه وبعد كده صفقه الخشوع طبعا دي عايزه درس لوحدها ان شاء الله الدرس الجاي هيبقى في هذا الموضوع ان شاء الله وغير المنفورات يعني ايه المنفورات يا جماعه يعني في حاجات كده ثوابات سريعه كده هي حد يقدر يقول لي حاجات كده ايه فكه بس كبيره قوي في النص حد يقدر يقول لي يعني زي السواك قبل الصلاة زي السواك على الوضوء ما كلمناش فيه زي كلمة امين ورا الامام من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له زي ايه كمان ها زي دعاء الذهاب للمسجد اللهم اجعل في قلبي نور زي الاذكار والادعية اللي في الركوع والسجود وال... ها زي القرآن اللي بتقراه بعد الفاتحة بالثواب بتاعه حاجات كتير جدا بقى حاجات لا تحصى بقى زي اوقات اجابة الدعاء قبل ما تسلم من الصلاة كل ديت شيكات على بياض اخواني واحبابي في الله النهاردة يعني عشنا مع وليمة كل صلاة عشنا مع وليمة كل صلاة واحنا بنتكلم عن اعظم عبادة في حياتنا محتاجين انها تيجي ايه العبادة دي ايه العبادة اللي اتكلمنا عنها النهاردة ها ها التلبية الفورية عند سماع الاذان التلبية الفورية عند سماع الاذان كل الثوابات اللي قلناها من اول الدرس براءه من النار وبراءه من النفاق وليمه كل صلاه اللي هتتوزع عليكم كلها كل ده إيه إيه انك انت تاخد ثواب خمس حجات انك انت تنال حب الله انك انت تتربى انك تقطع حياتك في اي وقت عشان ربنا عشان لما الجهاد يناديك كل ده متوقف على عبادة التلبية الفورية عند سماع نداء الله عبادة مهولة عايزين نعاهد ربنا عليها عايزين نعاقد ربنا عليها ما بين الأذان والإقامة من ساعة ونص لساعتين حرام يا جماعة يضيعوا في أي كلام خسارة يا أخوانا يضيعوا اقطع حياتك وانطلق إلى ربك وأبشر بحب الله وأبشر بفرج الله وأبشر بعطاء الله ديت الورقة هيت بتاعت وليمة كل صلاة وش وظهر هتتوزع عليكم باذن الله سبحانه وتعالى مكتوب فيها في النهايه ان النساء يعني بالنسبه للمراه تعمل ايه بقى في الموضوع ده بالنسبه للمراه هتتوضا وتقعد على سجاده الصلاه بتاعتها تقعد 10 دقائق ربع ساعه كانها بالاذان والاقامه وبعد كده تصلي الفريضه كانها بالظبط في المسجد لها الاجر والثواب الورقه الثانيه ورقه اذكار الصلاه الورقه دي من الورق اللي فرق معايا في بدايه التزامي ان انا بقيت بصلي وبقول في الركوع والسجود ادعيه النبي في الركوع والسجود اذكار الصلاه هتفرق معاكم فرق كبير جدا باذن الله سبحانه وتعالى يعني هذا الورق لعله ربنا ينفعنا بيه ولعله يبقى فتح علينا في حياتنا باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه ان شاء الله يا جماعه هيبقى الدرس الاخير باذن الله ان شاء الله باذن الله هو الذي يسيركم يعني ده الترتيب البشري الله اعلم بقى بالترتيب الرباني ان شاء الله المره الجايه هو الدرس الاخير من سلسله محتاج اصلي باذن الله من اسباب الخشوع في الصلاه وهيبقى درس يعني ان شاء الله باذن الله مهم جدا عن معاني الصلاه ونعيش بقلوبنا مع ايه ونحس بايه ازاي نفهم الصلاه بقى باذن الله سبحانه وتعالى ده هيبقى المره الجايه عايزين ضربه البدء الان باذن الله ضربه البدء ان احنا صلاه العشاء هيت دي اول صلاه نطبق فيها الكلام ده ده احنا قاعدين في المسجد ما بين الاذان والاقامه قاعدين في المسجد بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى ومن اول الفجر نطبق هذا الكلام كاملا باذن الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا صلاه ترضى بها عنا اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا اللهم ارزقنا صلاة ترضى بها عنا اللهم من علينا بالخشوع في الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين الورش النسائيه ان شاء الله يعني كل اخت من اخواتنا تبقى في مكانها ام زياد الورشه بتاعتها ام فارس الورشه بتاعتها ام ريتال هتبدا النهارده ورشه الاطفال بتاعتها باذن الله سبحانه وتعالى اختنا دكتوره نسرين و آآ آآ يعني و يعني يعني والاخوات اللي معاهم كلهم ان شاء الله باذن الله هتبقى الورشه بتاعه الشابات باذن الله ربنا يوفقكم ويسددكم يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك